قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد أهلا بكم في حكاية جديدة ومع حرف جديد هو حرف النون حرف إيه؟ النون طيب النون بتخرج منين؟ ده اللي هنقوله دلوقتي بس بعد ما تسمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام النون والنون ابن الجزري يقول والنون من طرفه تحتجعل النون بتخرج منين؟ من طرف اللسان مع ما بعد أصول الثنايا أصول الثنايا إيه هي الثنايا؟ شايفين حضرتك السنتين دول اللي هم في مقدمة الإيه؟ الفم اسمهم الثنايا أنا لساني طرف لساني بيلتصق بص حضرتك كده بيلتصق بإيه؟ دي الأصول يعني ده الطرف ده الأصول عند التقاء ايه الاسنان باللثه بعديها بسنه بسيطه كده بيلتقي الايه اللسان قولوا كده ان ها عرفتوا المخرج مش سامع حد ان ايوه كده كده مظبوطه ان شاء الله طيب النون عرفنا مخرجها صفاتها ايه النون لها صفات ستة خمس صفات من أص... من ذوات الاضداد اللي هي ليها ضد وصفه ملهاش ضد طيب ايه هي الصفات اول صفه تقابلنا وهي الجهر الجهر يعني ايه خلاص بقى مش هنقول تاني يعني النون من الحروف اللي ما بيمشيش فيها النفس يعني بينقطع عندها النفس اه ما ينفعش امشي نفس في الايه في مخرج النون طيب الصفه الثانيه بعد كده التوسط ليه لانها من حروف لين عمر زي اللام اه زي اللام اللي كنا بنتكلم عليها بالايه بالامس طيب النون مقطوعه النفس والصوت بيجري فيها فتره زمنيه بسيطه لأن التوسط معناه جرينا الصوت فترة زمنية بسيطة أقل من الرخاوة وأكثر من الشدة يعني لا بينقطع الصوت ولا بيجري الصوت بشكل كبير بيبقى حاجة بين الاثنين طيب الصفة اللي بعد كده الاستفال الاستفال يعني خلاص بقى حفظنا الترقيق الصفة اللي بعد كده الانفتاح وهو انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان بسقف الحنك الصفة اللي بعد كده وهي صفة الإصمات قلنا صفة معنوية الصفة ال... دي الصفة الخامسة كده خمس صفات نقولهم تاني واحفظوا معايا احنا ممكن نحفظ صفات الحروف من خلال البرنامج ده ان شاء الله الصفة الاولى جهر انقطاع نفس توسط جران صوت فترة زمنية بسيطة ها ايوه ناس بتقول معايا اهي استفال يعني ترقيق انفتاح انفتاح ما بين الفكين الصفة الخامسة وهي الاصمات والصفة المعنوية الصفة السادسة وهي صفة اختص بيها حرف الميم والنون ملازمة ليهم على طول وهي صفة الغنة صفة ايه الغنة ما ينفعش اجيب نون من غير غنة ما ينفعش طيب احنا مش قلنا نون دلوقتي طيب نمسك بقى مخرج الغنة نقفله كده مخرج الغنة فين منين من الخيشوم من الانف طب لو انا قفلت الانف خالص هجيب نون بصوا كده اد اد ما تجيش خالص اجيب الحرف اللي جنبيها كاني اجيب الدال لان الدال تحتيها على طول ايه ده يعني انا مهم قوي ان انا اطلع الصوت من هنا اه النون الغنة مصاحبة ليها بس الغنة بقى ليها مقدار ما ينفعش ان انا اجيب نون ساكنة وازود فيها الغنة الا في بعض الحالات طب ايه حكايه التنوين ده هو التنوين هو النون اه التنوين ده عبارة عن نون زائدة بس بتسقط امتى لما اقف على الايه على التنوين لكن لما بوصل ليها احكام منها الاخفاء ومنها الاظهار منها انها تظهر ومنها انها تضغم يعني التنوين ياخد حكم النون لانه زيها بالظبط زيها اما اقول سماء اما اقول مثلا ايه سماء سماء انا جبت نون اهو بس مش مرسومه معايا فطالما مش مرسومه يبقى عندي ايه بتسقط مني عند الوقف عليها فبنسميها نون زائده يعني التنوين هو النون اه بس نون زائده مش نون اصليه من بنية الكلمه طيب احنا اتكلمنا على الصفات واتكلمنا على النون مخرجها طيب حالات النون سبع حالات خلاص احنا حفظنا نقولهم طيب وتقولوا ورايا برضو زي ما اتعودنا أن بس الله يكفيها كده ده احنا يا شيخ بنزودها شوية بنقول أن لا لو زودت شويه يبقى انت عملت غنه مبالغ فيها وزمن صوت في الحرف مش موجود لان احنا قلنا التوسط زمن جريان الصوت فتره بسيطه قوي ما تزودش عن كده يبقى ايه ان طب الحاله الثانيه نا الحاله الثالثه نو نلاحظ حاجه ان في غنه على طول طب بصوا كده لو هو مثلا ايه دو دو اجي اجيب النون المضمومه ما تجيش معايا خالص ليه لان قفلت مخرج الغنه لازم الغنه تبقى موجوده مع النون في كل حالاتها طيب نا نو المشدده ان اه بس المشدده هنا بقى هاخد زمن زياده شويه ليه لانها بتاخد معايا زمن حركتين يعني ايه يا شيخ يعني بغن حركتين اقول ايه ان انه اني وده في النون بس ده في النون والميم بس لكن باقي الحروف عند التشديد ما بزودش الزمن ليه هي كده متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها كذا ان النون كانت بتاخد زمن طويل شويه وقدروا العلماء بحركتين يبقى المشدده اقول ايه ان انو اني هتلاحظوا حاجه انا بحاول اعملها ان انا اخلص الايه الضمه انو ما اقولش انو نو لان الحركه ما فيهاش غنه الغنه في النون اول ما اخرج من النون واخش على الحركه خلاص ما فيش عندي غنه طيب خلاص جبنا حالات ال- حالات النون اني دي الحاله السابعه حالات النون سبعه خلاص عرفناهم عرفناهم طيب النون ليها حكم مهم جدا او ليها احكام حتى بيسموها العلماء احكام النون الساكنه والتنوين مع بعض الحروف في القران هنقولهم بشكل سريع عشان نعرف انا مقصودي من ان انا اتكلم على احكام النون الساكنه ان انا ابين بس كيفيه نطق الايه الاحكام ديت طيب نقول كده اول حكم بيقابلني هو اظهار النون عند كام عند ست حروف ايه هما همزه هاء عين حاء غين خاء اللي هم حروف الحلق فاكرين لما اتكلمنا على حروف الحلق قلنا ايه همزه هاء عين حاء غين خاء الست حروف دول بتظهر عندهم ايه النون الساكنه والتنوين ايضا بيظهر عندهم زي ايه ينأون ما اقولش ينأون لان كده عملت اخفاء ولا اقول ينأون لان زودت الزمن زياده خلاص يبقى عندي ست حروف بظهر عندهم النون الساكنه والتنوين طيب عندي ايه كمان تاني عندي ست حروف بضغم فيهم النون الساكنه والتنوين اللي هم ايه جمعهم الجزري في آه، الج- الجمزوري في قوله يرملون يرملون الياء والراء والميم واللام ها والواو والنون ست حروف بس عندي حرفين منهم الادغام عندي ايه كامل كامل يعني ايه يعني بضغم من غير غنه اللي هم اللام والراء بس طب نحقق كده اما اقول من ربهم لو هضغم ما اقولش من ربهم ما ينفعش ليه لان الادغام بينتج عنه ايه ها خلاص حفظنا دي قاعده نحطها قدام عينينا على طول اي ادغام في القران ينتج عنه ابدال الحرف الاول المدغم بحرف مماثل للحرف الثاني بحرف زي الثاني بالظبط اقول ايه مرة الله فين النون خلاص ادغمت ما بقاش في نون طيب امال امتى بيفضل الغنه معايا في حال الادغام مع الواو والياء وفي خلاف مع النون والميم هل ادغام كامل ولا ناقص خلينا ايه في ال- ال- المشتهر ان هو ادغام ايه ناقص الاربع حروف دول بيبقى فيهم ادغام ناقص ناقص يعني ايه يعني بظهر الغنه وانا بدغم الايه النون اما اقول مثلا من ولي مع الواو اقولها ازاي اقول ميو انا بجيب واو ايه واو بس فيها غنه لان الصفه فضلت موجوده بتاعت الغنه بس مع الواو اقول ايه ميو ولي من يقول مع الياء تمام طب الادغام هنا ما جاش كامل اه النبي عليه الصلاه والسلام قراها هكذا يبقى الادغام عندي في ناقص وفي كامل ركزوا معايا اذا كان كامل مع لام والراء اول ما تقابلني نون وبعديها لام نون ساكنه او تنوين بعديه لام او راء محرك طبعا لازم يكون محرك بعمل ايه بشيل النون واحط لام او راء حسب الحرف اللي جاي بعديه طب لو الست حر... الاربع حروف التانيين اللي بعد كده نون ميم واو ياء لازم يبقى في غنه بتمشي معايا خلاص عرفنا طيب ادي ستة اظهار همزه هاء عين حاء غين خاء وعندي ستة ادغام اللي هم ايه اللام والراء والميم والنون والواو والياء ستة وستة كام 12 عدوا معايا عشان انا محتاج العدد ده دلوقتي عندي حرف تاني بس بيتعمل فيه حاجه اسمها الاقلاب ايه هو لو التقط النون الساكنه والتنوين مع الباء بس ايه اللي بيحصل ان انا ببدل النون الساكنه او التنوين بميم عشان كده اقلاب بقلب النون الساكنه والتنوين الى ميم وبخفي بعد كده الميم في الباء طب نجيب مثال عشان نعرف عشان بالمثال يتضح البيان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام من بعد أقولها إزاي من تحس كده أنا بخفي ميم مش باء مش مش نون طب ليه العلماء استنبطوا حكم بيسموها علل الأحكام قالوا إن علة إبدال النون أو التنوين بميم لقرب الميم من مخرج الباء الميم بتخرج منين أم من الشفتين والباء بتخرج منين أب من الشفتين برضه فقالوا إن دي العلة لكن مش عشان كده عمل النبي عليه الصلاه والسلام قراها ك- هكذا لكن النبي قراها كذا العلل دي معناها آه، العلماء بيجتهدوا بيقولوا ليه النبي عمل كده فبيجتهدوا في علل يجيبوا عله ماشي يبقى انا بدل النون الساكنه والتنوين ميم عند الباء يبقى كده عندنا ستة وستة وايه وحرف الباء كام حرف كده 13 حرف الحروف اللي جايه كام حرف لا يا شيخ مش 28 هم 29 قول لي لا دول آه، 28 لا 29 هما 29 حرف بس الالف ما ينفعش يخش في الموضوع دوت لان الالف عمره الالف لا يكون الا ساكن ما ينفعش يجي بعد نون ساكنه او تنوين ساكن ما ينفعش فعشان كده هنشيل الالف ويفضل عندنا كام 28 حرف 28 حرف قلنا كده بعد كده 13 اللي احنا قلناهم يتفضل معايا 15 حرف ال 15 حرف دول فيهم ايه اخفاء اخفاء يعني ايه بخفي النون الساكنه او التنوين عند حرف من حروف الاخفاء دي طب ايه الحروف دي عشان اعرفها جمعهم الامام الجمزوري في قوله في خمسه من بعد عشر رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقد في تقن ضع ظالما طيب نجيب مثال بس كده بلاش الحروف دي كلها وبلاش اللي انت قلته ده كله هنجيب مثلا ايه حرف مثلا زي الشين مثلا من شري من شري او الشين دي من الحروف دي او من الحروف ال 15 دول اللي فاضلين ما احنا ما عدا بقى اللي احنا قلناهم ال 13 كل الحروف اللي بعد كده دي فيها اخفاء اقولها ازاي بقى الاخفاء اقول من شري وناخد بالنا من حاجه ان انا عند الاخفاء بيتبع حركه بيتبع تفخيم وترقيق ما بعده ازاي يعني لو بعد النون الساكنه او التنوين حرف مفخم الغنه تفخم زي ايه من طيبات مع الطاء ما اقولش من طيبات ما ينفعش الغنة تتبع ما ايه ما بعدها وفي قول جميل جدا لأحد العلماء يقول وتتبع ما قبلها الألف والعكس في الغنة ألف أو عرف يعني الألف يتبع ما قبله في التفخيم والترقيق إذا كان قبله مفخم يفخم قبله مرقق يرقق الغنة العكس إذا كان قبلها مفخم تفخم إذا كان بعدها يعني الألف ما قبله والغنة أو النون ما بعدها وت- وتتبع ما قبلها الألف والعكس في الغنة ألف يبقى الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا خلاص عرفنا أنا كنت عايز أقول ده بس عشان نحقق الهيئات ما ينفعش إن أنا أقول ينفقون هي يون أنا داخل على فاء ولا داخل على حرف مرقق ولا حرف مفخم أنا داخل على فاء مرققة يبقى ينفقون ما أقولش يون وده شائع ومنتشر يبقى الغنة لابد إن أنا إيه تتبع ما بعدها إذا كان بعدها مفخم تفخم الغنة إذا كان بعدها مرقق مرقق الغنة يبقى احنا بشكل سريع قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين عشان ناخد بالنا من تطبيق الكلام ده كله يبقى عندي النون إذا شددت باخد إيه؟ باخد زمن حركتين واللي بيقاس بالحركات في التشديد الميم والنون فقط ما عنديش حرف تاني يقاس بالإيه؟ بالحركات الميم والنون فقط وإحنا معانا حرف النون النهاردة طيب النون أخطائها إيه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أول خطأ بيقابلني هو عدم تمكين التوسط وتحريك النون طب نقول خطأ خطأ طيب ما تلخبطناش عدم تمكين التوسط أقول أنعمت هي أنعمت ولا أنعمت أنعمت شفت انا قلتها ازاي يبقى لازم ما اقولش ما ازودش الزمن شويه م- آه، كتير من اخواننا الاداء بتاعه بيبقى غالب شويه والحماس بتاخده في القراءه وعايز يعمل اداء يقول ايه صراط الذين انعم انعم ان رايح فين يا عم ما ينفعش كده لا نخلي الزمن اقل من كده انعمت انعمت طب الخطا الثاني اللي احنا قلنا عليه هو تحريك النون بنسمع كتير قوي وده في الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم انعمت انا مش انا يا شيخ هي ان هتحرك هتزود حركه مش موجوده في القران واحنا متفقين ان شعارنا في البرنامج وزن الحروف زين الحرف لا تخرج عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر وشعارنا الثاني هو القرآن منزه عن الزيادة والنقصان وعن التبديل وعن التحريف يبقى نحذر وناخد بالنا من تحريك النون إذا سكنت وما جاش بعدها جه بعدها حرف من حروف الإظهار لأنها ال- النون تظهر عند حروف ستة بس احنا سألناهم دلوقتي بقى همزة هاء عين حاء غين خاء أما أقول من آمن ما أقولش من آمن من آمن من آمن لا ما تنفعش هي من آمن من آمن من آمن بس آه ينهون ينأون ما أقولش ينهون ينأون ينأون دي ما تنفعش في القرآن لازم اسكن النون عشان ما تحركش مني واحنا قلنا قبل كده مرارا ناخد بالنا من تحريك الساكن في ناس عندهم مزاج في تحريك الساكن طيب ايه الاخطاء الثانيه اللي تقابلني اذا شددت النون وجي قبليها همزه او اي حرف تاني ناخد بالنا من توليد حرف من حركه الايه ما قبل النون الايه المشدده ليه اللخبطه دي بتلخبطنا ليه يا شيخ انا مش بلخبطك ولا حاجه خد بالك اما اقول ان الذين انا عملت ايه جيت عند كسرة الهمزة وولدت منها حرف مد ضغطت عليها ليه عشان بستعد للنون المشددة الشيخ عثمان سليمان مراد في متن السلسبيل الشافي في باب النون والميم المشددات قال في آخر البيت واحذر لما قبلهما أن تمدده خد بالك ما تمدش حركة ما قبل الميم أو النون المشددة طيب ايه تاني لا خد بالك كمان من حاجة تانية في كل احكام النون الساكنة من حالات اخفاء او اقلاب او ادغام ناخد بالنا من توليد حرف مد من حركة ما قبلها لان لازم يكون قبلها متحرك لان دي نون ساكنة قبلها لازم يكون متحرك طيب زي ايه ينفقون انا جبت واو ولا لا هي ينفقون ولا ينفقون الزمن عندي في الغنة يا اخي يا اختي خدي بالك الزمن في الغنة مش في حركة ما قبلها كل ده انا بعمله ليه بعمله استعدادا لنطق النون بستعد لنطق النون بايه بحرف مد يا اخي تتحمل مسؤولية زيادة حرف القرآن حرف مد في القرآن مش موجود ما احنا في اول حلقة لو تفتكروا حضراتكم قلنا ان حروف المد والحركات بيخرجوا بمخرج واحد لو ضغطت على الحركة كسرة او فتحة او ضمة بولد على طول حرف مد يبقى ناخد بالنا ونحذر من هذا الامر يبقى ناخد بالنا إذا شددت النون من توليد حرف مد قبلها طب إيه تاني ناخد بالنا إذا تكررت النون يعني جت نونات ورا بعضيها ناخد بالنا من إيه ناخد بالنا إننا ما نجريش بيهم ونجيبهم كأنهم نون واحدة أو نختلس من الحركات بتاعتهم زي إيه من بيننا نينا ما اقولش من بيننا بيننا نينا نينا نينا ليه يا أخي ادي كل حرف حقه مستعجل ليه لازم نبين حرف نفصل الحروف عن بعضها كل حرف لازم يبان فصله عن اللي قبله طب لو جت مشدده وجي بعديها نون متحركه ده بيجي اه بيجي في القران ناخد بالنا من ايه لازم ابين ثلاث نونات نون مشدده بقف عليها بحركتين وبعد كده نون متحركه زي ايه ولا تعلمن نبأه ولا تعلمن نبأه ما اقولش ولا تعلمن نبأه ما تجريش ما ت... ما... يعني انت ما صدقت اتخلصت من الغنة وتجري على النون المتحركة كل حاجة لها مقدار طب حد يسألني زمن الحركة قد ايه يعني الح- النون المتحركة بفتح زمنها قد ايه احنا قلنا في اول حلقة مقدارها حركة واحدة يعني ايه نا دي دي حركة اه دي حركة طب لو زودتها شوية هتبقى ايه نا اه دخلت في مد ني بس ما تزيدش عن كده طب لو زودتها تبقى ني ولا تياء نو طب لو زودتها عن كده تبقى نو طب ال- الاختلاس يعني ايه انك تجري بقى اكثر اسرع من كده اقول ايه لا مي نو ايه يا عم لا كل حاجة لها ايه ميزان وزن الحروف مهم جدا وزن الحركات لان دي ازمنه وزن الازمنه مهم جدا في القران وده اللي بيعمل النغمه الجميله للقران ليس منا من لم يتغنى بالقران التغني اظبط بس حضرتك كده الغنن والمدود والحركات كل حاجة تاخد زمانها مظبوطة وشوف بتتغنى بالقرآن ولا لا صح ناخد بالنا طيب ايه تاني بيقابلني اذا سكنت النون وجي بعديها همزة او التنوين او جالي تنوين وجي بعديها همزة اخد بالي من ايه لو جريت هعمل حاجة موجودة عند الامام ورش ايه هي نقل الحركه اذا جه بعدها همزه اه لان النون ساكنه والتنوين عند الامام ورش لما بيجي بقى اي حرف ساكن قبل الهمزه بينقل حركه ايه حركه الهمزه عليه والاسهل مع النون نقول كده عجبا ان اوحينا كتير من الناس بيقول ايه عجبا انا وحينا عجبا انا وحينا عجبا انا وحينا عجبا انا وحينا عجبا أن... يسقط الهمزه ويحرك وينقل حركه الهمزه على النون اللي بعديها اللي قبليها ناخد بالنا عشان ما نبقاش دخلنا كمان في مصيبه تانية سامحوني بكلمه مصيبه ديت انا بقولها كتير لان انا يعني انا ارى مع اني ماليش راي لكن آه يعني انا شايف ان آه اي خطا في القران ده من قبيل المصيبه ما ينفعش ان انا اقول عليه ده ده خطا عادي وبتاع ليه نتحرى تحرى يا اخي تحرى يا اختي تحروا نطق الحروف بشكل صحيح انتوا مستعجلين ليه اشمعنى في القران بنجري عايزين اللي عايز يحفظ يحفظ وخلاص انا اعرف حفظ القران ما بيعرفوش يقراوا القران قراءه صحيحه بيقعوا باخطاء ابدال حركات وابدال حروف يبقى ده حفظ ينفعهم الحفظ ده لا مهم قوي ان احنا ناخد بالنا ونحذر من زياده الحركات او من زيادة الأزمنة كمان بتاعت المدود أو من إبدال حروف في القرآن أنا كده خلصت الكلام على النون هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد حرف مهم وهو حرف الراء لأننا هنتكلم في الراء عن خليها مفاجأة ألقاكم غدا بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته